الرحمن سيهدينا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي في هذه الحلقات بعنوان الإيمان وأثره في حياة المسلم قسنا بترمومتر الحلقات اللي فاتت ترمومتر عشان نشوف إيماننا قسنا بترمومتر العبادة ثم كنا نتحدث عن الترمومتر الثاني بتاع الأخلاق وقلنا الأخلاق شكل المرة اللي فاتت طيب عايزين نقيس بترمومتر الأخلاق في الكلام الكلام ازاي انت عايز تعرف المسلم ده عنده خلق ولا لا اه اسمعه اسمعه كده اسمع منه شويه يعني او هات واحد كافر وقفه جنبه وخلي الاتنين يتكلموا هتطلع المسلم على طول هتعرفه بعد شكله بايه بكلامه ازاي اولا الله عز وجل يقول في سورة البقرة وقولوا للناس حسنى للناس الناس دول ايه ايا كانوا بقى قولوا لهم الحسنى والكلام حلو امال مراتي ده من باب اولى طب ولو امي وابويا عايشين ده من باب اولى طب امال اولادي طب امال جاري امال المسلمون من باب اولى اذا كنت بقول للناس حسنى فما بالك بالاقرب وما بالك بالاخ وما بالك وما وهكذا واحنا مش خسرانين حاجه والله العظيم في الكلام ورب الكعبه العضله الوحيده التي لا تتعب هي اللسان اي عضله في جسمك تتعب رجلك من كتر المشي ايدك من كتر المشاوره عينك بتتقم بتسبخ او هتنام ودنك خلاص انا مش عارف ما الا اللسان يبقى المسلم بيستخدم لسانه في الخير بيستخدم لسانه في الحلال بيقول وكلامه خلق ازاي احنا عندنا في الاسلام كمسلمين اه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وإذا حييتم بتحية سورة النساء فحيوا بأحسن منها أو ردوها السلام عليكم عليكم السلام يبقى برد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بأحسن منها وبركاته بأحسن منها ومغفرته ورضوانه الله أكبر ما شاء الله لكن أقول السلام عليكم ما عندنا صباح الخير تصبحوا على خير فتكم بعافيه عواف good morning good noon good afternoon good evening good night لا ما عندناش دي هم هناك يعملوها كده حتى ما بيقولوش دلوقتي الكلام ده يقول لك hi hi hello hi hi doing عامل ايه يالا يعني زي ما نكون كده يعني لكن احنا عندنا في الاسلام السلام عليكم وخلي بالك الايه بتقول ايه واذا اذا يبقى القاء السلام سنه سنه واذا واذا حييتم بتحيه اذا حييتم انا مش انا مش هلقي السلام مثلا يعني واذا لكن بص واذا حييتم بتحيه فحيوا فعل امر اه يبقى القاء السلام سنه لكن الرد فرض ما دام القى عليك سلام لابد ولازم وضروري حتما ترد السلام يبقى القاء السلام سنه والرد فرض فرض ولذلك وانت قاعد بتسمع النشره ساعات تلاقي مذيع محترم يلقي السلام يقول السلام عليكم ورحمة الله ترد على طول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لما نتكلم في التليفون ها الو ايه الو دي السلام عليكم السلام عليكم شوف قلتها مرتين اهو ما ردش خدت الثواب السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا هنلهي المح... المكالمه اه طب مع السلامه بقى ان شاء الله مع السلامه اخويا يلا يلا مع السلامه ليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وتروح قافل دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليكم يا رسول الله قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عشرة دخل الثاني السلام عليكم ورحمة الله يا رسول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عشرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تلاتين ايه يا رسول الله عشرة عشرين تلاتين قال الاولاني قال السلام عليكم ما كملهاش خد عشرة حسنات وده خد عشرين وده خد تلاتين حسنة شوف احنا مضيعين بقى حسنات قد ايه ها والسلام على السلام على لساننا تقيل تلاقي واحد داخل السلام عليكم أنا عليكم يعني عليكم زي ما يكون عليكم ها ومش عايز يكملها السلام عليكم تالله وبركاته ايه تالله وبركاته تا تا تا تا ده ايه يا اخويا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته ورضوانه حيوا باحسن منها او ردوها عندنا تحيه الاسلام السلام السلام عليكم طيب بستغرب من موضوع اقول سبحان الله سبحان الله حصل كذا كذا كذا كذا سبحان الله شوف شوف المسلم م? يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام لما امراه ابو ذر اسرت وبعدين هربت من اللي اسروها وركبت الدبه وبتجري بيها فلما عرفوا طلعوا يجروا وراها وهي على الدبه قالت نظرت لله ان نجاني الله عليها لانحرنها ها؟ وربنا نجاها فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله بص مش يا ايوه يا خبر اسود يا نداشه يا خراشي يا لهوي يا مصيبتي مصيبتك ايه ولهوك ايه يا عم استنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد لكن قال سبحان الله شوف المسلم لما يستغرب يقول سبحان الله شوف احنا كلامنا عبادة الحمد لله اهو ده الخلق ده الخلق عايز تعرف ده عنده خلق ولا لا اسمعه يقول لك السلام عليكم يستغرب سبحان الله طب شاف في ايدي حاجة حلوة ساعة حلوة راح عند اخوه شاف نجفة كده جميلة شاف عيال اخوه داخلين يسلموا اهلا اهلا ازيك يا حبيبي بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله الله اكبر تبارك الله الله اكبر تبارك الله بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله عشان ما تحسدش سورة الكهف ولولا اذ دخلت جنتك جنتك اللي هي إيه؟ الجنينة والبستان ودخل جنته يعني الحديقة الجنينة البستان اللي فيه الفاكهة مش دخل جنته اللي هي في الاخرة هو اللي مش فاهم ناس مش فاهم عماله تطجن تقول لك ازاي ربنا يقول ودخل جنته وهو ظالم لنفسه الله هو حد يخش الجنه وهو ظالم يا حبيبي لما تسمع كلمه الجنه الجنه في الدنيا هنا يعني الجنينه يعني البستان يعني الحديقه اللي فيها الفاكهه ها الفاكهه ولولا اذ دخلت جنتك الحديقه اللي فيها الفاكهه والبستان ومش عارف الكلام ده قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا إلى آخر الآيات فأنا علشان ما أحسدش حد ما أحسدوش أقول إيه لما أشوف عيال أخويا أقول إيه لما أشوف ساعة في إيدك حلوة أقول إيه لما أشوفك نازل من عربية جميلة أقولك إيه لما أشوف السكن اللي أنت ساكن فيه فيلا حلوة أقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله الله أكبر تبارك الله ربنا يبارك لك ربنا يبارك لك ويبارك في عمرك ويبارك لك في صحتك وفي اولادك الله ينبتهم نباتا حسنا الله يعزهم بالاسلام ويعز الاسلام بيهم ويجعلهم قره عين ليك يا رب بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله الله اكبر تبارك الله من قال من قال بسم الله ما شاء الله لا- لشيء يعني بتبص عليه كده أه؟ لم تصبه العين لم تصبه العين ما تصيبوش عين عشان ما تحسدش اخوك طيب ايه الكلام بقى الكلام العادي بتاعنا الكلام العادي ان انا مثلا بحلف ما اقعدش اقول وحياه ابويا تربه امي والعيش والملح والعشره دول والنعمه والختمه وحياتك عندي وحياه عيني ان شاء الله اعدمك ليه كده ها لا المسلم لما يحلف يحلف بالله ولما يحلف يحلف بالله يعني ما اقولش والنبي يا اخي لا لا لا لا قال صلى الله عليه وسلم من قال في حلفه باللات والعزى فليقل لا اله الا الله لا اله الا الله كمالة الحديث حديث صحيح ومن قال لاخيه تعالى اقامرك فليتصدق تراهني تراهني تعالى اقامرك فليتصدق يتصدق بكلمه يتصدق ب- بصدقه الى اخره يعني لكن لما احلف احلف بالله قال صلى الله عليه وسلم من كان حليفا فليحلف بالله او ليصمت حديث صحيح مسلم حديث صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم من كان حلفا فلا يحلف الا بالله قال صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم م? والله ورب الكعبة وكده على طول ما تقعدش تحلف بأي حلفانات تانية طيب نكمل بعد ال- الفاصل إن شاء الله ال- الكلام آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم بعد الفاصل كنا متوقفين عند الكلام أقول السلام عليكم أقول سبحان الله لما استغرب اقول لما اشوف حاجه وتعجبني بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله بارك الله لك بسم الله تبارك الله الله اكبر تبارك الله ها لما احلف والله ورب الكعبه لكن لا اقسم بغير الله يا راجل يا راجل يا راجل ابليس الكافر يقول في اخر سوره صاد فبعزتك لاغوينهم اجمعين وانت يا مسلم تحلف بغير الله قلت له معلش معلش انما العمل بالنيات نيات فين يا عم النيه محلها القلب واللي لازم اللي يطلع من بقك يكون زي اللي في نيتك ما تجيش تروح لطشني بالقلم وتقول لي اصل والله انا نيتي حلوه بحبك ما ينفعش لو بتحبني تاخدني تسلم عليا تبوسني تقبلني مثلا ها طيب رايحين نعزي ما نقولش بقى اللي بنعزيه الباقيه في حياتك قول له حياتك الباقيه انتوا الاثنين بتكذبوا على بعض لا الباقيه في حياتك ولا حياته الباقيه البقاء لمين لله ها وتوكل على الحي سوره الفرقان الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا لأن كل حي مص- مصيره الموت لكن الله استثنى ذاته ها، آخر سورة القصص ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ها يبقى أقول إيه كما علمني النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب يبقى لما بعزي اقول الكلام الجميل ده حتى تحس والله الكلام ده يثبتك يعني ها بناكل اه اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار طب ليه بتجيب سيره النار هنا ما هو يا عالم الاكل ده حلال ولا حرام ويا عالم انت بتاكل دلوقتي هنا امال هتاكل ايه هناك في الجنه ولا في- في في جهنم مم. خلصنا اكل الحمد لله الذي احيا الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين ها آه، شوف الكلام خلق واحد هيجمع زوجته بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا حديث البخاري لو ربنا قدر وحملت في الليله دي الشيطان ما يمسش المولود ده مم. آه بنخلص من الحمد لله رب العالمين مم. آه شوف انت بتلبس اه وبتلبس جديد الله الحمد لله انت كسوتنيه اسالك من خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له ها واقف قدام المرايه ما تخافش ش- شكلك ها صورتك اهي اللهم كما حسنت خلقتي حسن خلقي واحد يقول لي ايه ده وانت كل حاجه هتقولها هتقول فيها حديث اه الله طب هنحفظ ازاي نحفظ ازاي يا حبيبي ما كنا حافظين اغاني وتمثيليات ومسرحيات وافلام ومسلسلات والأس... والكوره واسماء لعيبه الكوره بالاحتياطي مش هنحفظ ديننا مش هنحفظ اسلامنا انا فاكر سنه 69 لما ربنا اكرمني كنت كان عندي 18 سنه الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر يا رب وكنت معلق صور اللعيبه وصور الممثلات وصور المغنيين وصور في البيت لا لا لا لا نزل بقى كل ده شيل وحط في المكان الحديث بتاعه فمثلا على السرير حديث النوم وجنبه حديث الصحيان كل ما اخش انام اقول ده و- ولما اصحى اقول ده انا انا اقول لك بالكتير بالكتير بالكتير يومين ثلاث ايام هتشيلهم حط حديث الخروج على الباب من جوه بسم الله توكلنا على الله انا ما انا انا طالع بقى الكليه الم- طالع للشغل رايح مشوار اهو بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله تعالى بسم الله اللهم اني اسالك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا مم. وانت داخل حط حديث الدخول عمل ما بتدوس على الجرس او بتفتح الباب اقرا الحديث على الباب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلت على الله ونفس الكلام ها كل عمل بنعمله له حديث وارجعوا بقى كتاب الاذكار وارجع- وارجع- كتاب رياض الصالحين هتلاقي بقى ما يقال عند النوم ما يقال عند الاستيقاظ ما يقال عند عند ما يقال ما شفت واحد ربنا ابتلاه ب- ب- بابتلاء اقول الحمد لله الذي عافاني وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا سمعت الحمار بينهق في حمير كتير اه انت بتشوف ساعات خطب وبتاع. المهم يعني آه، فتقول ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لانه ايه ده حمار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرى شيطان لكن سمعت الديك ها اللهم اني اسالك من فضلك العظيم لان الديك بيأذن للاذان فبيرى ملك يرى ملك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الديك فانه يوقظ للصلاه في بعض الناس والعياذ بالله بيكفروا بالله اللي بيسبوا الدين من سب الدين فقد كفر اللي بيسب الدين او بيسب ربنا يروح يت... يروح يستحمى ويقول الشهادتين من جديد ويعقد على مراته عقد شرعي لانه طلع بره الدين كفر ويقول في بعض الناس بيقول لك لا لا ما انا واعي انا ما قلتش عن دين انا قلت عن ديك ديك طب ما النبي بيقول لك لا تسبوا الديك فانه يوقظ للصلاه الديك بيوقظ للصلاه ها سبحان الله مفكرني بديك بيقول لي فرخه انت كل يوم تبيضي عمرك ما اكلت بيض قالت له طب ما انت بتأذن وعمرك ما صليت مثلا يعني لكن لما نسمع الديك نقول ايه اللهم اني اسالك من فضلك العظيم لانه بيرى ملك ها شوف بقى انت حياتك بقى حياتك كلها تركب العربيه سبحان الذي سخر لنا هذا سخر لنا هذا لان ده حديد وما كنا له مقرنين فاعلين وانا الى ربنا لمنقلبون اي عائدون سورة الزخرف تقريبا اه مم. آه والذي خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي عائدون طلع سفر أقول حديث السفر بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم ده حتى في غير السفر العادي برضو يعني يعني أن أضل حد أو حد يضلني أو أزل حد يعني أقع في غلط أو حد يوقعني أو أزل او اظلم اظلم حد او اظلم حد او اجهل اقل ادبي على حد او يجهل علي ولا حد يقل ادبه علي وبعدين سبحان الذي سخر لنا هذا حديث الركوب ها اللهم انا بك نصول وبك نجول وبك نسير اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده انت الصاحب في السفر وانت الخليفه في الاهل مراتي وعيالي وبيتي وشو اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر تعوى وكآبة المنظر تحصل حادثة ولا وسوء المنقلب ارجع الاقي حاجة غلط في بلادي وفي بيتي او مع مراتي والعيال وسوء المنقلب في الاهل والمال والولد بسم الله توكلنا على الله اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن الارض الصعبة الوعرة ان شئت سهلا ها كل عمل بتعمله له الحمد لله حديث ما هو ده الذكر ده الحياة مع الله احنا مش بنقول في فرق بين الحياه والمعيشه المعيشه اللي عايش عمال ياكل ويشرب ويتجوز ويخلف زي الحيوانات لا الحي مع الله كل امر انا مع الله تبارك وتعالى داخل انام اسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك ارفعه فان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ها باسمك اللهم اموت وانت داخل تنام واحيا واليك المصير طب صحينا من النوم الحمد لله الذي احيانا بعدما أماتنا وإليه النشور داخل الحمام برجل الشمال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث من ذكور الشياطين ومن إناث الشياطين ده بيت الشيطان الحمام ولذلك تطلع بسرعة ما تقعد ما تاخديش الجرايد والمجلات وتقعد لي جوه وعمال بيقرا يقول لك ولو خد فنجان قهوه بيشرب على الريحه لا لا لا اطلع اطلع الله يعزك بسرعه لان ده بيت الشيطان اذا كل عمل بتعمله كل فعل بتعمله له الذكر بتاعه له ذكره هذا هو الخلق تجد المسلم خلق كل عمل بيعمله بيذكر الله تبارك وتعالى بيسبح الله تبارك وتعالى فواخد الأجر والثواب بالكلام يبقى شكلك مسلم كلامك مسلم فاضل أنه ترمومتر في الأخلاق بقى الترمومتر الأخير اللي هو إيه فعلك مسلم الفعل ازاي الفعل بقى ازاي تعال نشوف عملك اللي انت بتعمله احنا قلنا شكلك وقلنا كلامك طب عملك اللي انت بتعمله لازم يكون على هدي الاسلام يبقى انت كده عندك خلق المسلم ازاي بقى فعلك يكون على هدي الاسلام نستكمل في الحلقات القادمه ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نور الإيمان يزكينا والله